يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الأمن والأمان أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بحضراتكم وهذا اللقاء الخاص من حلقات قناة الرحمة الحلقات الخاصة نسعد بكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول اللهم آمين مشاهدينا الكرام زي ما يعني متابعين مع مع حضراتكم ومتابعين معنا على مدار الأيام الماضية شايفين البروم العام شايفين الإعلان الخاص بهذا اللقاء وبهذه الحلقة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيها التوفيق نقول في البداية مشاهدينا الكرام أنا يعني بنتمنى من حضراتكم أن الكل ينتبه لكلامنا النهاردة أن الكل ينتبه إلى اللي احنا هنقوله مشايخنا هيتكلموا فيه وهنسمع الشبهات المثارة على كثير من القنوات الفضائية وفي كثير من الصحف المصرية والعربية والأجنبية هنفهم إيه الموضوع من أوله لآخره هنفهم يعني إيه الناسخ والمنسوخ هنفهم إيه الحكاية دي إن شاء الله ولكن أنا بستأذنكم نمشي مع بعض كده واحدة واحدة ونسمع الكلام من مشايخ من مشايخنا اللي مشرفينا في هذا اللقاء الخاص الذي نسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق اللهم أمين واللي عاوز يستفسر عن شيء اللي عاوز يعني يشوف كده الأمر هو سمع كلمة أو سمع جملة أو سمع عبارة ما هوش فاهمها نفهمها مع بعض إن شاء الله ولكن في البداية مشاهدينا الكرام لابد من كلمة في البداية نقول فيها من حين لآخر يخرج علينا منكر السنة بشبهات متهافتة لكن العجيب أن ينخدع كثير من الناس بكلامهم وهذا ما يحزننا كثيرا بل يحزننا أن يروج أصحاب هذا الفكر لأفكارهم لأننا نحب للناس الخير والهداية فإننا ولا شك نحمل مسؤولية بين يدي الله تعالى وهي أمانة فنريد أن نؤديها بحق لإيضاح الحق للناس هم يسمون بالقرآنيين يا ترى من أين يستقون هذا الفكر متى نشأت هذه الفرقة ما القضية التي سنبدأ بها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وفي هذا اللقاء نبدأ مباشرة مشاهدينا الكرام بقضية الناسخ والمنسوخ وما طرحوه من شبهات حول هذا الموضوع لنبدأ سريعا لاستغلال وقت الوقت المتاح لنا في الرد على هؤلاء احنا مش بنتكلم عن فرد واحد احنا بنتكلم عن مجموعة بنتكلم عن فكر بنتكلم عن جماعة بنتكلم عن مدرسة بقت منتشرة الآن في كثير من الأوطان العربية والإسلامية وزي ما بقول للأسف إن لهم أتباع كثيرون لهم كتير من اللي بيتابعهم لهم كتير من اللي بيسمع كلامهم لهم كتير من اللي بيروج لهذا الفكر نسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع هنبدأ في البداية مشاهدينا الكرام بالترحيب مع ضيوفنا اللي مشرفينا في لقاء اليوم معنا ومعكم مشاهدينا الكرام فضيلة الدكتور شهاب الدين أبو زهو أستاذ الحديث بجامعة الأزهر أهلا وسهلا دكتور أهلا أستاذ منورنا أستاذ أكرمك الله وحياك الله يبارك فيك أيضا معنا الداعية الإسلامي فضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد أهلا وسهلا شيخ علاء أهلا وسهلا سعداء بحضراتكم الله يبارك فيك.
هبدأ مع حضرتك واستأذنك الشيخ دكتور شهاب اتفضل، نبدأ مع اتفضل.
فضيلة الشيخ علاء في البداية عن نشأة هذه الفرقة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلل لنا جميعا الصعاب وأن ييسر لنا الأسباب وأن يفتح لنا الأبواب وأن يرزقنا وإياكم الهداية والرشاد إلى ما يحبه الله ويرضاه آه، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا الله عليه الدين وسلم.
فمن أين نستقي هذا الدين من نعم.
كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام حينما يخرج علينا أقوام فيعطلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي سينقل إلينا هذه السنة إنهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فخرج ابتداء عبر التاريخ الروافض فكفروا جل صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف يكفر شخصا ثم يأخذ منه حديثا نعم.
فبناء على ذلك تركوا مجموعة كبيرة بل جل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لم تتوقف المسألة في إنكار سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو عدم أخذها من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أو جل الصحابة على الروافض فقط بل الخوارج أيضا بسبب معتقدهم أنهم يكفرون بالكبيرة فمن عق والديه كافر من ذبح من قتل كافر من سرق كافر بناء على ذلك خرجوا هؤلاء فكفروا خيار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام علي ومن معه رضي الله تعالى عنه كفار ومعاوية ومن معه كفار طب من أين سيأخذون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الذين ينقلون إلينا حديث رسولنا عليه الصلاة والسلام يبقى عندك الروافض نعم. تركوا جل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بناء على تكفيرهم للصحابة الخوارج نفس الموضوع المعتزلة الذين قالوا بكل بجاحة لو أن النقل خالف العقل قدمنا العقل على النقل لأن العقل هو الحاكم وبناء على ذلك كلهم يتفقون على أن الأحاديث الفعلية للرسول عليه الصلاة والسلام لا تقبل أنت عارف أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام قولية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ده قول ولا فعل قول نعم.
من النبي عليه الصلاة والسلام والله النبي عليه الصلاة والسلام كان يركع بالصفة الفلانية هذا فعل للنبي عليه الصلاة والسلام وهناك تقرير للنبي عليه الصلاة والسلام سنة النبي قول فعل تقرير صفة خلقية كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله هؤلاء قالوا كل الأحاديث الفعلية لا يحتج بها طب وبعدين ده واحد.
وكل أحاديث الأحاد لا يحتج بها المعتزلة قال لك طيرتم أحاديث الأحاد وجل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من طريق أحاد والأحاديث الفعلية لا تأخذون بها بل دخلوا على المتواترة فما وافق العقل أخذوه و- وما وافق الهوى أخذوه وما خالف العقل والهوى في زعمهم في عقولهم هم ردوه بناء على ذلك أكبر الفرق التي ردت جل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه عبر وسلم.
التاريخ كم فرقة؟
مم.
ثلاثة نعم.
روافض خوارج معتزلة مم.
على عصر الإمام الشافعي رحمه الله وهو ولد في سنة 150 من الهجرة وتوفي سنة 204 من الهجرة في عصر الإمام الشافعي خرج من ينكر سنة الرسول عليه الصلاة الله والسلام ورد ثم في نهاية القرن الثاني من الهجرة وبداية القرن الثالث هؤلاء الفئة اللي عمالين يدندنوا بإنكار السنة اللي طلعوا على أيام الشافعي غير الروافض وغير سكتوا شوية إلى القرن الثالث عشر غير بقى الروافض غير المعتزلة غير الخوارج الفئة التي تسميها الآن بمنكر السنة نعم.
أو تسميها بالقرآنين مع أنهم لو كانوا متبعين للقرآن لو ما يستحقون أنكروا هذا الاسم أصلا ما أنكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بعض المستشرقين دخل بشبهات على الإسلام أراد أن يشكك المسلمين في عقائدهم فأستطيع أن ألخص وأقول إن كل ما يأتي به منكر السنة أخذوا كلامهم من أربعة مم.
أخذوا كلامهم من كم يا من أستاذ أربعة، منام؟
نعم.
أربعة خوارج مم.
روافض معتزلة مستشرقون مم.
يبقى خدوا الكلام من كام من أربعة.
هل يستطيع الواحد فينا وهؤلاء لهم أغراض يعني في فئة منهم في فئة منهم بالفعل أرادت هدم الدين ونبذ الدين فكيف تنبذ الدين وكيف تهدم الدين تفصله عن سنة النبي عليه صلى الله الصلاة عليه والسلام أنا هسألك سؤال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله الله.
أنا بسأل سؤال الآية دي السارق والسارقة اللي يسرق كم تتقطع إيده لو إحنا بعيد عن السنة نعم.
اللي يسرق شيرن خمس قروش هتتقطع إيده نعم.
طب ونقطع منين لغاية ل- كما يقول الخوارج إيه، ل- لغاية ال- الكتف خدت بالك ولا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام لا قطع في أقل من ربع دينار فحدد وضح.
و- وبين صلى الله عليه وسلم لا السارق والسارق إن رب العالمين سبحانه وتعالى قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده لعباده.
وإيك تاني والطيبات والطيبات من الرزق أنا بسألك الذهب طيب ولا خبيث الذهب طيب ولا خبيث يا أستاذ منى نعم الذهب طيب ولا خبيث لا الذهب آه، طيب آه، الذهب طيب امال انت محرمه ليه على الرجال نعم مم.
هات لي ايه في القران بتقول ان الذهب حرام مش خد بالك بقى اللي هينكر السنه هيخرج علينا بكل هذا يقول لك ده من الطيبات ما انت بتحله للنساء طب والحرير فين تحريم الحرير في في القران الكريم ما هي من الطيبات ويخرج عليك بالايه دي قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من من من الرزق.
الرزق, الرزق. وقس على ذلك قال الله تعالى حرمت عليكم الإيه الميتة طب حرمت عليكم الميتة يا جماعة ما تاكلوش سمك خليكم مع القرآن بس سيبوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لي هاتوا لي حل السمك هاتوا لي حل السمك من القرآن.
القرآن هت... فين هحل السمك من القرآن هات لي حل الكب... ال- الكبدة من من من القرآن هات لي حل الطحال من القرآن فين لابد لابد ألا نفصل بين كتاب الله وبين وبين سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام.
فنشأة هؤلاء كما ذكرت لك بدأت تدخل مصر بالذات يعني النشأة دي الحديثة كانت فين على ايد واحد كان من العراق اسال الله ان يفرج عن اخواننا في العراق وفي كل مكان بس ترعرعت في الهند على سيد أحمد خان لما ترعرعت في الهند وبدأت تكبر شيئا فشيئا والشيخ آه، آه، ثناء الله بدأ يرد عليهم في مجلة أهل الحديث بدأت تترعرع وبدأت تدخل مصر دخلت مصر منكر السنة دي في عهد محمد علي باشا أول من أنكر السنة في مصر على عهد محمد علي باشا بسبب البعثات اللي خرجت بريطانيا خرجت لفرنسا خرجت هنا هنالك بدأ هذا الفكر ي- يأخذوه من هناك ورجعوا بهذا الفكر لنا المسألة زادت شوية على عصر حفيد محمد علي باشا إسماعيل خدت بالك زادت أكثر أوضاعا سوءا فسوء حتى رأينا من ين- ينكر جل سنة النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم من يريد هدم الدين ونبذ الدين ومنهم من يدعي أن القرآن كاف ولا حاجة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من ينكر جل السنة فانقسموا إلى ثلاثة طوائف أو ثلاث طوائف ونحن نريد أن نبين الحق في المسألة بدليله ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ربنا يبارك فيك شيخ علاء الله يعني يكرمك.
استهلال جميل في نشأة هذه الفرقة فرقة القرآنيين هننتقل لدكتور شهاب وأنا بقول لمشاهدينا الكرام إن إحنا يعني بعد الدكتور الدكتور شهاب ما يتكلم إحنا هندخل في الشبهات المثارة حول آه، هذا الموضوع وقضية الناسخ والمنسوخ وهنتكلم بالتفصيل وهنقول آه، ب- بالحرف الواحد كلامهم وماذا يريدون وبما يروجون ولكن أنا عايز أنتقل لدكتور شهاب أنا عايز أتكلم في سؤال وأسأل حضرتك في سؤال مهم اللي هي طبيعة هذا الفكر ما طبيعته؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على صلى سيدنا الله عليه رسول الله وعلى آله والسلام.
وصحبه عليه ومن الصلاة اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب.
اللهم أجر الحق على قلوبنا وألسنتنا واهدنا واهد بنا يا رب العالمين اللهم واجعلنا من خدام هذا الدين واستعملنا في نصرته يا رب العالمين آمين بعد آه، كلام آه، فضيلة الشيخ علاء أخينا المفضال حول التاريخ الموجز لمنكري السنة النبوية عبر حركات آه، إما انبثقت من خلال المسلمين خروجا على الثوابت والقيم والمبادئ الراسخة وإما بأيدي المستخربين أو المستعمرين نقول من خلال ما ذكره إن هذا الفكر له طبيعة وله خصائص جميل.
والمفترض أنني إذا تعرفت على طبيعة وخصائص أي فكر أنني أستطيع أن أتعرف على من يتحدث به أو يدين به أو يتكلم به حتى لا أقع في شباكه ولا أقع في شراكه يبقى أنا كل شيء له علامة تدل على صدقه أو تدل على كذبه تدل على أنه في الحق أو في الباطل هؤلاء الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو هؤلاء الذين يهاجمون الدين عموما تحت أي زعم كان سواء سموا أنفسهم باللا قرآنيين هو القرآنيين بس احنا بنقول لا قرآنيين أو يسمون أنفسهم بالعقلانيين أو التنويريين أو ما شابه ذلك نحن نقول إن لهم سمات وخصائص نستوضحها كالتالي أولا هؤلاء الناس إنما يعرفون ذواتهم فقط أهواءهم فقط فالحق عندهم ما يقولون الحق عندهم ما يقولون والصدق عندهم ما يعتقدون يعتقدون الحق ويقولون الصدق من منظورهم هم فإذا واجهتهم بأدلة تسقط دعواهم وأنهم مغشوشون وأنهم قد لبس عليهم يكابرون ويرفضون ويلفون ويدورون تطرح عليه سؤال يهرب من السؤال تقول لي جاوب على السؤال يقول لك بس خد مني وهكذا دواليك ولا تمسك معه بشيء إذا هم يستحسنون آراءهم ويرون أن الحق معهم لا مع غيرهم تمام.
هم لا يعللون أي شيء يقومون به بمعنى مفيش سبب واضح أسباب هلامية عامة يأتي عليها أي تلميذ كذلك من شأن هؤلاء الذين ينكرون السنة أو يدعون العقلانية والتنوير وإحياء التراث الإسلامي وتنظيفه و و وتخريج ال و وإخراج المكذوب منه أنهم يعمدون إلى قضايا خلافية ماتت ماتت من قرون أي ووئدت ودفنت يعمدون إلى هذه القضايا الخلافية في بطون كتب وإحيائها من وينبشون عنها ثم يحيونها من جديد ولا ينسبون ذلك إلى أصحاب هذا الفكر الذي مات بل لأنفسهم هم.
يقولون إننا نظرنا وبحثنا واستعملنا الأدوات العلمية يتكلمون وكأنهم الذين اكتشفوا مجرد بس فتح أي كتاب من كتب التراث تقارن بين هذه الأفكار تقول له والله الفكرة فلان قالها فلان والفكرة فلان قالها فلان والفلانية قالها فلان ثم أنت قد سرقتها ونسبتها لنفسك ده حتى بيقولوا إن سرقت تسرق جمل يعني يعني إن كنت هتسرق اسرق حاجة عدلة كويسة يبقى يقومون على إحياء القضايا الخلافية زي دلوقتي مثلا مسألة الشفاعة أنا مش هتطرق إليها نعم أليست على كل لسان الآن في القنوات الفوضوية وفي الجرايد التي تتبنى هذا الفكر وعلى مواقع الإنترنت يقول لك لا شفاعة ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء والشهداء والملائكة والصالحين نعم، نعم.
وهكذا هل, هل مسألة الشفاعة وإنكارها مسألة مستحدثة هم اللي اكتشفوها؟ وهم الذين قرأوا القرآن وفهموا وتوصلوا أبدا هي كما تفضل فضيلة الشيخ علاء الخوارج والمعتزلة و... وإلى آخره هؤلاء ينكرونها فإذا هؤلاء الناس يدورون في أهوائهم ويرفضون الحق إذا ظهر بدليله ويقتنعون بآرائهم.
اثنين يحيون الآراء الخلافية ويزعمون أنهم هم الذين اكتشفوها كذلك هؤلاء الناس لا ينشطون حيث يكون العلماء أو الدعاة أو الأكاديميون بمعنى؟
يعني يذهبون إلى العوام العامة يعني مثلا لو هتكلم في قضايا تتعلق بالعقيدة المفترض لو أنا عندي فكر آه، راسخ وعندي قضية لها دلائل وبراهين أتكلم عند أهل العقيدة فإذا أصبت صدقوني وإذا أخطأت قو- قوموني هل هم يفعلون ذلك؟ اللهم لا إنما تروج بضاعاتهم عند العامة دائما ما يقلبون العامة يعني مثلا قضية رضاع الكبير دي خدت بلبلة واسعة صحيح، جدا صحيح.
عرضت على من؟
مم.
عرضت على عوام من الناس يعني أنا رأيت لقاء عبر بعض ال- الت- التلفازات آه، آه، جمعوا فيه ممثلة ممثلتين وصحفيا وممثلا و- وال- والمذيعة التي كانت تذيع وعالم متخصص في المجال ثم يأخذون رأي الممثلة والممثلة والمذيع والصحفي هل يؤخذ في دين الله آراء أمثال هؤلاء أنا لست أستحقرهم ولست أطعن في أشخاصهم إنما أقول ليسوا بالمتخصصين قضية التخصص، نعم.
نعم قضية رضاع الكبير تثار في أروقة الجامعة تثار بين طلبة العلم لأن اللي هيفهم قضية رضاع الكبير لابد أن يكون عنده أدوات علمية يزن بها الأمور ويفهم الذي لا توجد عنده أدوات علمية يقول له إزاي رضاع كبير بقى امرأة كبيرة ترضع شابا خط شاربه وناهز البلوغ كيف هذا ك... العوام ما- يعني إزاي إزاي إزاي تيجي تفهمه القاعدة مش عارف يفهمها صحيح.
يبقى إذا هؤلاء الناس ينشطون حيث يكون العوام أي.
يجردون النبي عليه الصلاة صلى الله والسلام عليه من وسلم.
خصائصه صلى الله عليه لا وسلم حول ولا قوة إلا يجردونه من خصائصه يعني يقولون ليس من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم شيئا أو أن يحل شيئا الله لا حول ولا قوة امال إلا فين بقى بالله. مم.
ال- يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم.
ويحرم عليهم الخبائث فإما أن يحل أو يحرم بنص في كتاب الله عز وجل وحي مباشر وإما أن يحل وأن يحرم بوحي من الله عز وجل ولفظ من عند النبي عليه الصلاة الله عليه والسلام وما آتاكم الرسول فخذوه.
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
فانتهوا وكثير من الأمور كما ضرب فضيلة الشيخ علاء مثال بالذهب وبالحرير نعم.
من أين من أين آه، تأتي نعم، نعم.
حرمتها يبقى إذا يجردون النبي صلى عليه الله الصلاة عليه والسلام وسلم.
ده العجيب إن في بعضهم يقول لك إيه يا ترى هو النبي الحاكم ولا النبي السياسي ولا النبي الجار ولا النبي الزوج ولا النبي المصلح ولا النبي الرسول صلى الله عليه ده حين وسلم.
واحد يقول لك إيه هو رسول ولا نبي يعني يقول لك إيه يا لما يقول يا أيها الرسول يبقى كده خلاص ده عشانه رسول هيبلغ نعم.
لما يقول يا أيها النبي لا ده يبقى في شخصه وفي ذاته يبقى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يعني يا أيها النبي اتبع الرسول ايه اللخبطه اللي تجنن دي وبعدين انت هتقسم لي عدم حياتنا- الفهم، عدم عدم الفهم.
الفهم نعم.
يبقى يجردون النبي عليه الصلاة صلى والسلام من الله عليه خصائص لا دراية لهم بأصول العلم نعم.
الإمام الشافعي فضيلة الشيخ علاء لما بيقول لو ناظرني ألف عالم لغلبتهم ولو ناظرني جاهل واحد لغلبني الله بأغلب ألف عالم لو نظروني ولو نظرت جاهل ودخلت معاه في محاورة يغلبني مفيش إزاي؟
قواعد.
مفيش مفيش قواعد قواعد.
العالم هترده للقاعدة يرجع وربنا سبحانه وتعالى علمنا ذلك فإن تنازعتم في شيء فردوه.
فردوه إلى الله ورسوله يعني القواعد ثابتة الله جميل.
كتابه سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم سنة.
حيا أو لما مات سنته الشريفة صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام طيب نعم.
لعلمه الذين يستنبطونه منهم أولو الأمر ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه.
لعلمه الذين يستنبطون من أهل الفقه والفهم يبقى هؤلاء لا دراية لهم بأصول العلم أنا سمعت واحد من جماعة منكر السنة واللي بي بيدعوا الفكر ده بيقول إيه أصول الفقه أصول الفقه نعم.
اللي احنا بنقول فيها اللي هي ال- الأدوات التي نتوصل نعم.
بها بها إلى استنباط الأحكام الفقهية ووزنها وضبطها بيقول ده ديا صنعها الشافعي وأمثاله من أئمة الإسلام حتى يطوعوا الدين لأحوالهم القبلية وأزمنتهم وعاداتهم لا حول ولا قوة فكادوا أن يخرجون من الدين عشان كده راح واحد آه، في سوريا ألف كتاب اسمه جناية الشافعية على الفقه وأهله لا حول ولا واحد قوة إلا تاني لما لقى اللغة العربية لا يعرفون اللغة العربية صحيح تعرفهم في لحن القول واحد تاني لما حصروه قالوا له يا عم الكلام ده ما بيوافقش اللغة العربية قال لهم لا بصراحة بقى اللغة العربية دي مش كل شوية تذلونا وتقولوا لنا لغة عربية لغة عربية إيه؟ ده اللغة العربية صناعة جاهلية وشويه هنقول الكلام وهنشوف الكلام بتاعهم اه باللغه العربيه هنشوف ولا- أدلة نعم دي نعم.
اللغة العربية صناعة جاهلية نعم.
لا حول ولا قوة.
صناعة جاهلية يعني ق- يعني ناسا في اللغة العربية كلها يعني أنا أتكلم براحتي زي ما أنا عاوز وهنشوف أمثلة تدل على جاهلية جميل.
طيب أقول لحضرتك حاجة تانية نعم.
لا يعتدون بالسنة البتة ومن تجمل منهم يقول أنا أعتد بالسنة انا مين لا ده؟
انكر السنه أ- بيقول ليه؟
بيقول انا لا انكر السنه أنا لا أنكر السنة بس ما تخالفش القران ها، بس- بس حد زعل طب ما هي لا تخالف القران بس ي... عشان يطوعها الهواء طب يا عم دي بتخالف القرآن إزاي بما أنه حيث إنه يعمل لك فيلم كبير وفي النهاية ما تعرفش تمسك عليه حاجة خالص أو تعرف ويشوهون التاريخ الإسلامي يقول لك إيه هي دايما هتلاقي واحد كده من اللي اتكلموا في قضية الناسخ والمنسوخ يقول لك وظل المسلمون عبر التاريخ واقعين في هذا الخطأ خطأ الناسخ والمنسوخ وانت اللي في القرن ال 15 الهجري الحادي والعشرين الميلادي اللي اكتشفته ده احنا هنسمع دلوقتي اسماء فيها اجماع على الناسخ والمنسوخ يا عم ده انت من قبل ما تولد ب 15 قرن وقضيه الناسخ والمنسوخ سبحان مفروغ الله.
منها نعم، نعم.
فيشوهون التاريخ ويسفهون العلماء الكبار ده مجمل الايه طبيعة مجمل الفكر طبيعه طبعا.
أولياء الناس. ربنا سبحانه وتعالى يهدينا واياك يا رب اللهم آمين يا امين رب.
احنا طبعا ب- بنتبع هنا في آه، هذه الحلقه وفي قناه الرحمه بوجه عام آه، ال- المنهج النبوي والمنهج الدعوي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن احنا مع كل ذلك ومع ردنا وبنرد بالحكمه وبنرد بالموعظه الحسنه وبنرد ب- بالحب وبنفتح ايدينا لهم وبنسال الله تبارك وتعالى لهم الهدايه ولنا الهدايه حاول هدخل لحضرتك يا شيخ علاء عشان بس ايضا تبقى الصوره واضحه قدام مشاهدينا الكرام لان هننتقل لشبهات مهمه جدا لان الش- الدكتور شهاب ركز على مساله انهم بيركزوا على العوام ما بيركزوش على ال- على المثقفين وللاسف ان هناك بعض المثقفين بي بينجذبوا لارائهم للاسف طيب انا عايز انتقل لحضرتك يا شيخ علاء احنا قضيتنا زي ما احنا متابعين وزي ما الاعلان الخاص لهذه الحلقه واضح لكل مشاهدينا الكرام اللي هي قضيتنا اليوم في الناسخ والمنسوخ أنا عايز أقول لحضرتك هناك من اتخذها مطعنا آه، يطعن به الإسلام وهناك من اتخذها ليطعن في السنة نعم.
وهناك من اتخذها ليطعن في تفسير المفسرين لكتاب الله تعالى نعم.
فهل الأمر كما يقولون وهل الناسخ والمنسوخ عند المسلمين فقط
اولا بعد الحمد لله والصلاه والسلام على صلى رسول الله عليه الصلاة وسلم.
والسلام الكلام اللي ذكره جزا الله خيرا فضيله الدكتور شهاب نعم.
وبالنسبه لمساله رضاع الكبير الدكتور بيقول ان العلماء اللي قالوها هم مش عارفين اللي فهموا فهم الآية المساله دي ازاي مش معناها انه بيؤيد مساله بالتأكيد، رضاع بالتأكيد، احسن حد بالتأكيد.
يفهم آه.
مثل الكلام هذا واضح، الكلام الكلام واضح.
صح. انما حتى لا يفهم احد نعم.
مثل هذا الفهم ويقول ده الدكتور بيقول لا، لا، لا، لا، وبيقول ده الكلام انما واضح، الكلام واضح.
بيتكلم على هذه المسائل وكيف تفهم وكيف تفهم وعلى من تعرض وكما قال علي بن أبي طالب يعني حدثوا الناس بما بما يعرفون نعم.
أتريدون أن يكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام قضية الناسخ والمنسوخ ليست عند المسلمين فحسب ما الدليل في ناسخ ومنسوخ عند اليهود وفي ناسخ ومنسوخ عند النصارى قول لي دليل يا وفي مولانا منسوخ منسوخ عندي قول لي اصبر الدليل.
علي طيب.
أنا يعني تعال بنا نعم للكتاب المقدس الموجود بين أيديهم الآن نعم.
كما ذكروا خدت بالك ونرى هل يا ترى ما بين أيديهم فيه ناسخ ومنسوخ ولا لا مش العهد القديم اللي هي التوراة نعم.
لليهود والعهد الجديد بتاع النصارى مم.
طيب تعالى كده وركز معايا وصلي على النبي صلى عليه الصلاة الله عليه والسلام وسلم.
ونعرف ان قضية النسخ والمنسوخ عند المسلمين فقط ولا لا واحنا في مسألة ما وجد في الكتاب المقدس بنقول ما وافق القرآن وما وافق سنة النبي صلى عليه الله عليه الصلاة وسلم.
والسلام أخذناه وما خالفه فإننا نكذب ونقول ما في القرآن وما في السنة جميل.
والذي لا يأتي بموافقة ولا بمخالفة لا نصدق ولا نكذب لا نصدق حتى لا نصدق كذبا ربما نصدق كذبا وربما نكذب صادقا نعم. يبقى إذا أتى عندنا الموافقة وافقنا وإن لم يأتي عندنا الموافقة رددنا لكن إحنا هنتكلم وهل ده موجود ولا مش موجود وصلى على النبي عليه صلى الصلاة الله والسلام عليه وسلم.
في سفر التكوين ركز معايا بقى معاك في سفر التكوين في الإصحاح رقم 20 أيوه بيقولوا ان ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام كان متزوج مين قبل ان يتزوج هاجر كان متزوج بمن استاذ ساره بالسيده ساره رضي الله تعالى عنها وعليها السلام قالوا ان السيده ساره كانت اخت ابراهيم عليه السلام من ابيه مم.
وكان هذا حلال في هذا شريعته عندهم في السفر انا هاتي اليك بالنص التوراة.
بالنص نعم في سفر التكوين الإصحاح رقم 20 في الفقرة رقم 12 يقول إبراهيم على لسان إبراهيم وبالحقيقة أيضا هي أختي ابنة أبي غير أني غير أنها ليست ابنة أمي يبقى هي بنت أبي لكن مش بنت مين أمي, أمي.
فصارت لي زوجة يبقى معنى ذلك صار بالنسبة لإبراهيم ابنة أبيه مم.
يبقى تعتبر أخته منين لأبيه.
لأبيه من الأب.
هذا في سفر التكوين في الإصحاح رقم 20 جميل.
خلاص كده دي في أيوة.
شريعة مين إبراهيم عليه السلام آه.
تعال بقى في سفر التثنية الإصحاح رقم 27 أيوه اسمع كده كده رقم الفقرة رقم 22 مم.
اسمع ملعون ملعون من يضطجع مع أخته بنت أبيه أو بنت أمه ويقول جميع الشعب آمين إيه التناقض إذا ده؟
هذا ينسخ ما قبله نعم احنا انا مش هقول تناقض لكن على الاقل هتقول يا اما تقولوا ان ابراهيم عليه السلام يعني كان لا يحل له هذا وفعل.
وتز- ويا اما تقول احل له هذا ثم بعد ذلك هنا حرم حر.
ملعون انا انا بجيب بس الفقرات نص لا, فقط.
لا لا اريد أن- يبقى اذا هذه وأن هذه تجمعوا نقطة.
بين الأختين إلا ما قد سلف إلا ما نعم.
قد سلف طيب ناخد ناخد نقطة أخرى تدل أيضا الطلاق في شريعة النصارى الآن لا يحل إلا لمسألة الإيه لعلة إيه فقط الزنا.
الزنا طيب تعال نشوف هل كان قبل المسيح عيسى عليه السلام لا يحل إلا لعلة الزنا فقط ولا لا في سفر التثنية في الإصحاح رقم 23 يقول اسمع الفقرة رقم واحد إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيها لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته اللي أنا عايز أقول هو ما عجبتوش وجد فيها أي عيب فراح مديها كتاب فيه إيه؟ فيه الطلاق الفقرة دي بتدل على أن ي- يجوز الطلاق في شريعة موسى لأن سفر التثنية يتعلق بشريعته يجوز الطلاق في شريعة موسى بأي امرأة أنت تتزوجها وترى فيها عيبا لم يحدد هذا الايه هذا العيب اسمع الفقره بتقول ايه اذا اخذ رجل امراه وتزوج بها فان لم تجد نعمه في عينيها لانه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه الى يدها واطلقها من بيته ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل اخر هتتجوز بقى واحد تاني الى اخره الشاهد اللي انا عايز اقوله الكلام ده بيدل على اباحه الطلاق ان وجد ايه عيبا عيبا.
تعال بقى اسمع النص اللي في انجيل متى في الاصحاح الخامس في انجيل متى في الاصحاح الخامس الفقره رقم 32 واما انا على لسان السيد المسيح عليه السلام واما انا فاقول لكم ان من طلق امراته الا لعله الزنا يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقه فانه يزني اللي يتجوز مطلقه يبقى بيعمل ايه بيزني.
بيزني ومفيش طلاق الا لعله الايه الزنا.
الزنا ايه معنى اللي موجود في سفر التثنيه في اول الاصحاح 23 وايه معنى اللي موجود في متى الاصحاح الخامس هنا الطلاق لعيب وهنا الطلاق لعله ايه بس الزنا.
الزنا.
لعله الزنا انا عايز اقول ده يس- يسمى هو ده معنى النسخ عندنا احنا نعم.
كمسلمين دعوة المسيح عيسى عليه السلام هل هي عامة أم هل هي خاصة أم هي خاصة لقومه نسمع كده احنا احنا كعقيدتنا كمسلمين نعم.
هي لقومه نعم.
طيب تعالى ننظر ماذا يعتقدون في انجيل متى في الاصحاح ال15 بص بيه امرأة بتنادي على المسيح عيسى عليه السلام وهو لا يلتفت إليها والتلاميذ بيقولوا له أجبها فبيقولوا له إيه فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين الفقرة رقم 23 اصرفها لأنها تصيح وراءنا فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة يبقى إذا المسيح عيسى أرسل لمين بس مم.
لمين بس لبني إسرائيل.
لبني لبني إسرائيل إسرائيل فقط.
خلاص كده اسمع بقى الفقرة دي كمان في نفس الإنجيل في إنجيل متى في الإصحاح الثامن عشر يقول يسوع عليه السلام فاذهبوا الفقرة رقم 19 فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم منين انت لم ترسل الا الى بيت الا خراف الى لبني خراف بيت إسرائيل.
اسرائيل وهنا الى جميع الناس الى جميع الناس طيب، يعني خدت هو- بالك الى جميع الامم يعني في نسخ ومنسوخ حضرتك بتقول في التوراة انا عايز وبتقول اقول في الإنجيل.
اكثر اكثر من النص من نص خدت يعني هو- بالك؟
هو الأمور لكن واضحة.
الامور اه الأمور يعني واضحة.
اكثر من نص والنصوص عندي ايه جميل.
عندي كثيرة.
عندي كثيره جميل يعني احنا يبقى بس اذا بناخد هذا بعض الكلام الأمثلة.
موجود فين في التوراة في الإنجيل وفي القرآن طيب تعالى كده لأقوال الأمم مش هتكلم على أقوال المسلمين أقوال الأمم في مسألة النسخ لم ينكر كما ذكرت فضيلة الدكتور لم ينكر واحد من المسلمين النسخ أبدا نعم.
إلا مع أبي مسلم الأصفهاني وأبو مسلم الأصفهاني توفي سنة 322 القرن الرابع.
يعني في القرن الرابع يعني كل ما كان قبل ذلك مجمعون على الناس كانوا يجمعون على ذلك جميل.
والإجماع حجة ب- بنص القرآن اسمعني يا أستاذ ملهم عشان اللي بيقول القرآن القرآن وأنا عايز نص من القرآن القرآن بيقول إيه اسمع كده ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل مين سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت ايه مصيره مصيره.
من هم المؤمنون هنا من هم ابتداء صحابة الرسول عليه الصلاة الصلاة والسلام لا يوجد واحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ينكر الناسخ والمنسوخ تظافرت لا الروايات يوجد عنه.
واحد من التابعين ينكر الناسخ والمنسوخ لا يوجد واحد من أتباع التابعين ينكر الناسخ والمنسوخ فإن كنت تقول بأن القرآن حجة فالقرآن يقول لك لا تتبع غير سبيل مين المؤمنين وسبيل المؤمنين الذين كانوا عليه صرحوا بالنسخ عائشة رضي الله عنها ابن مسعود ابن عمر ابن عباس صرحوا بقضية النسخ لذلك ال- تخيل أن الطائفة العساوية من اليهود طائ- أحد طوائف اليهود تؤمن بالنسخ والمنسوخ مم.
بتؤمن ب... ولذلك بعض اليهود ايه يشهر عن اليهود انها بتنكر الناسخ والايه والمنسوخ.
والمنسوخ زي زي الطائفه الشمعونيه بتقول ما فيش حاجه اسمها الناسخ والايه والمنسوخ وبناء على ذلك لا يؤمنون بعيسى عليه السلام طب انا بسال لو انه لو ان ما فيش ناسخ ومنسوخ على زمن ادم عليه السلام الرجل كان بيتزوج مين يا استاذ منى نعم.
الرجل بيتزوج من أخته.
يتزوج اخته طب وعلى شريعه موسى عليه السلام مم.
هل هل الرجل يتزوج سيدنا أخته؟
آدم نفسه تزوج بعضه اللي هي جزءه آه.
حواء يبقى اذا يبقى كان في نسخ اهو لذلك الطائفة العيساوية بتقول بتقول ان في نسخ اما الطائفة الشمعونية واللي عليها النصارى المعاصرين بيقولوا ما فيش نسخ لا عقلا لا يجوز عقلا ولا سمعا سمعا يعني ولا له دليل من الشرع أيوة.
أما وهناك طائفة أخرى من اليهود تسمى العلا- العنانية مع أبي مسلم الأصفهاني بيقولون هذا يجوز عقلا وغير واقع سمعا والصواب طبعا كما سيأتي بالأدلة إن شاء الله تعالى أنه واقع سمعا وعقلا نعم يبقى الناسخ والمنسوخ موجود في القرآن موجود في التوراة موجود في الإنجيل ب- بالأدلة الموجودة معنا احنا ذكرنا بعض الأمثلة وبعض الأدلة والأمثلة كثيرة ولكن احنا بناخد من بعض ال- ال- الكتب ببعض الأمثلة فقط حتى تتضح الصورة لكل مشاهدينا الكرام السؤال الآن مشاهدينا الكرام احنا بنتكلم عن الناسخ والمنسوخ عايزين نفهم يا دكتور شهاب يعني إيه الناسخ ويعني إيه المنسوخ لغة واصطلاحا وعايزينك تفهمنا كده واحدة واحدة إن شاء إن الله, شاء الله تعالى.
بعد الاتصال اتفضل.
السلام عليكم
السلام عليكم اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم احسن الله ك- اليكم شيوخنا بالنسبه اكلمكم من الكويت اهلا بيك يا ام محمد اتفضلي اهلا محمد آه، بالنسبه لموضوعكم على القرانيين نعم
آه، لو سمحتوا لا يعني آه، يعني القران اكرم من ان يسموا باسمه فلا سميتهم القر... عندما تسمونهم القرانيين هذا كانه تشريف لهم وهم اقل من انه يتش- يشرفوا بهذا الاسم نعم فيعني يا ريت تعطونهم المدعين انهم قرانيين الك- لكن اذا قل- قلنا اذا قلنا انهم القرانيون مم.
فاحنا كاننا نقر انهم قرانيون خلاص، وهم منكروا ليسوا السنة.
كذلك.
منكروا فأنا يعني السنة.
أكثر من مجال- نعم لكن نعم نعم هذا لقب فقط يعرفون به ونحن ذكرنا هذا طيب في هم نعم.
هم بداية الحلقة.
يدعونه هم يدعونه يجب ان هم لا يدعون، نعم.
نوافقهم نعم يجب ان لا نوافقهم على تسميتهم حاضر نعم.
ربنا يبارك فيك يا رب قرآني.
بارك الله نعم فيك.
جزاك الله شكراً خيرا على جزيلاً.
هذا إيه، إلا أنني أريد أن أنبه على شيء مم.
إيه، هذا من جهة المعنى أما إذا شهر لقب على فئة معينة فلا حرج أن يذكر هذا من جهة اللقب فقط لا من جهة الإقرار فربنا سبحانه وتعالى لا يسمى بالمطلب والنبي عليه الصلاة والسلام من مش من باب الجواز إنما من باب الإخبار فقط قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب.
المطلب ليس هذا إقراراً.
من ليس إقرارا إنما من باب الخبر كما نسمي نحن المعتزلة بالقدرية مع أنهم لا يؤمنون بالقدر.
مع أنهم لا يؤمنون جميل بالقدر.
ربنا يبارك فيك الناسخ والمنسوخ يا دكتور والله المسألة بتاعت الناسخ والمنسوخ وتعريفها ايوه نعم حاجة واسعة وكبيرة واحدة أنا- واحدة أنا يا جايب مولانا.
معايا معداتي يعني برضه اتفضل.
عشان ايه بارك الله فيك.
ده الف- ده كتاب اسمه النسخ في القرآن الكريم مم.
النسخ في القرآن الكريم لفضيلة الدكتور العلامة مصطفى زيد رحمة الله عليه المتوفى سنة 1800 الله يرحمه.
1978 ميلادية الكتاب ده من مجلدين ده الأول منه استغرق في تأليف الكتاب ده عشر سنوات يا الله عارف لما واحد يتكلم عن النسخ في القرآن الكريم وأستاذ دكتور ويقضي من عمره عشر سنوات لا يبحث عن مدرس ولا مدرس مساعد ولا أستاذ مساعد ولا أستاذية ولا الكلام ده عايز الحق وهو أشهر وأوسع كتاب في النسخ على الإطلاق عمل مبحث متكامل استغرق فيه أكتر من 100 صفحة في بيان معنى النسخ في اللغة يا الله.
وبيان معنى النسخ في عند الاصطلاح.
العلماء في الاصطلاح ابتداء من أول ما بدأت الفكرة تظهر في كتابة هي كانت مستقرة وبيتعاملوا بيها وبيعبروا عنها نسخ كذا نسخ كذا لكن بعد ما العلم بدأ يدون ويباله مصطلحات ويباله تعريفات وبدأ يناقشها تعريف تعريف خلاصة الكلام أن النسخ يدور بين عدة معاني النقل والإبطال والرفع والإزالة والمحو وضح يا مولانا.
اللغة.
والتبديل احنا في عايزين اللغة.
نوضح واحدة واحدة آه نعم.
النقل والإبطال والرفع والمحو والإزالة وما يدخل في هذه الم- والتبديل يدخل في المعاني أيضا بس تعالى المعنى المختار اللي عليه الأكثر هو الرفع والإزالة يعني الأمثلة هتوضح طيب الأول أنا هوضح بمثل من الأمثلة اللي احنا معاصرين ليها القانون الذي يتحاكم إليه الناس في الأمور الإدارية وتنظيم الحياة فيما بينهم أيوة هل يستمر القانون على وتيرة واحدة طول الأجيال المتلاحقة؟
لا.
يبقى ممكن نقول قانون سنة 62 اتغير بقانون سنة 82 وقانون 82 اتغير بقانون 2000 تمام.
الله يبقى القانون بتاع 62 بقى اسمه قانون قديم اه والقانون بتاع 82 بقى اللي قانون- بيتكلم في نفس القضية بقى قانون جديد آه.
أو القديم ده اسمه منسوخ والجديد اسمه ناسخ امم يبقى اللي اتلغى اسمه منسوخ واللي اثبت وهنشتغل بيه ناسخ.
اسمه ناسخ تمام الجماعه اللي عملوا العمليه دي شالوا ده وحطوا ده ورتبوها دي اسمها عمليه النسخ العمليه نفسها يبقى هم ازالوا حكم قديم رفعوا حكم قديم ليه بقى دي حكم النسخ اللي ربما احنا نوضحها الان بعد قليل ليه بقى ان احنا في قانون بنلغيه واحيانا ما بنلغيش القانون كله بنعمل ايه بنلغي مواد فقرة.
معينة معينه منه برضه ليه ده هيبينها حكم النسخ يبقى ان انا ارفع حكم او ازيل حكم او ابطل حكم عارف زي مثلا ايه محكمه ابتدائيه حكمت بحكم راح داخل على المحكمه الاستئنافيه قال لك ابطلت المحكمه الاستئنافيه حكم المحكمه الابتدائيه الابطال ده اسمه ايه نسخ مش كده يا شيخ علاء برضه ولا نعم.
ينفع المثال ده نعم.
نسخ آه.
يبقى اذا النسخ من جهة اللغة من جهة اللغة أي.
من جهة اللغة هو الإبطال والنقل.
إبطال الأحكام السابقة وإزالة الأحكام السابقة ورفع الأحكام السابقة وهكذا تمام.
ده بإيجاز في الأمثلة في اللغة العربية يقول لك نسخ زيد الكتاب
كتب نقل كتبه طيب لما زيد نسخ الكتاب خد الكتاب المنسوخ منه ولا هو ما هو زي ما زال الكتاب ده بين ايدي دلوقتي وانا قاعد اكتب منه اهو بيقولوا شاب بيعمل ايه دلوقتي آه.
ين- بينسخ ينسخ.
الكتاب هل انا خدت اللي في الكتاب حطيته عندي ولا ما زال في الكتاب زي ما هو ما زال ما زال موجود اه يبقى في حاجات هيتبقى هيترتب عليها المعنى ده بعد كده يقول لك نسخ النحل من الخلية واحد بيشتغل نحال فنسخ النحل من الخلية يعني ايه نقل النحل من خلية إلى خلية أخرى أيوة.
يجي مثل تاني يقول لك نسخ الشيب الشباب ربنا يكرمنا كده بقى والشيب يفضل موجود على طول يبقى شباب يعني الش- السواد يفضل م- موجود يبقى شباب فلما لما الشيب يطلع والشعر الاسود ده يتغير يبقى ايه ابيض يقولوا نسخ الشيب الشباب يعني ايه أيوة.
أزاله وحل محله البياض أزال السواد وخد مكانه يبقى فيه حكم هيتلغي خالص وينزل حكم مكانه والحكم اللي هيتلغي ماليش وجود خلاص راح ولا عاد يذكر ولا عاد يروى ولا عاد يتلى واترفع وانتهت القضية وفي نسخت الريح الأثر الأثر الناس بتمشي على الرملة وسايبين علامات رجليهم فتيجي الريح تحول الرمال فتقوم تغطي على آثار الأقدام يقولوا نسخت الريح الأثر يعني إيه أبطلته وعفت عليه وأزله ده كله في اللغة العربية جميل في اللغة العربية النقل والإبطال المحو الرفع الإزالة.
الإزالة جميل في الاصطلاح بعد الاتصال اتفضل.
السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله أهلا بيك اتفضل ازيك يا شي- آه، استاذ ملهم أهلا وسهلا اتفضل الله الله يكرمك يبارك فيك آه، آه، بحيي الشيخ علاء والشيخ شهاب ربنا يبارك فيك الله يبارك فيك
نعم الله يبارك فيك. بوجه بس سؤال للشيخ علاء والشيخ شهاب بالله عليك يا شيخ ويا ريت تستحمل لي دقيقتين اتفضل
آه. الله يبارك فيك يا شيخ علاء انا دلوقتي عايز اكلمك في باب الطلاق بالنسبه ل- لواحد تقدم لواحده هقول لحضرتك حاجه نعم هقول الله يكرمك ويعزك ويرفع قدرك واحنا سعداء بمداخلتك وتواصلك معانا آه، ال- المسألة دي خلينا بس مع بعد الحلقة اتصل بالكنترول وتتواصل مع الشيخ علاء أو الدكتور شهاب بعد الحلقة إن شاء الله وهيردوا عليك في هذه المسألة أنا بتمنى من كل مشاهدينا اللي يتواصلوا معانا خلينا في موضوعنا علشان تعم الفائدة ممكن مشايخنا بيتكلموا بيقولوا كلمة وعدت عليا ممكن حضراتكم تتكلموا وتقول لا إحنا عايزين نفهم الكلمة دي إحنا عايزين نفهم المعنى ده فأنا بتمنى من كل اللي يتواصل معنا يدخل في موضوعنا بإذن الله تبارك وتعالى ويدخل معنا مباشرة على آه، سؤاله أو مداخلته أو مشاركته معنا آه، في الاصطلاح ففي الاصطلاح بقى يعني ايه كلمة اصطلاح الأول عشان ممكن تكون الكلمة غريبة على بعض آه.
الأسماع نعم.
ودايما بيسمعوها الاصطلاح يعني جماعة من العلماء بيتكلموا في تخصص معين فبيعملوا بينهم وبين بعضهم سين نعم باللغة العامية كده سين يعني ايه أو سين بقى زي ما بيقولوا عليها بالميم الناس يعني ايه يعني يقولوا جملة معينة لما يقولوها يتفهم منها كذا نعم.
فالاصطلاح المصطلح معناها أن يعرف كل أهل علم المواد العلمية التي يتكلمون فيها بتعريفات معينة يتحاكمون إليها فأنت لما تيجي ت- مثلا لما أقول لك ال- الكوب ده اصطلاح طيب.
يطلق على إيه؟ ما يصنع من الزجاج على هذه الهيئة أو ما يصنع من الفخار على هذه الهيئة فلما أقول لك هات الكوب الاصطلاح الذي اصطلح عليه الناس تعرف عليه اللي هو مش هتجيب لي بقى الماوس ولا القلم القلم على ما يملأ حبرا ويكتب به طيب يبقى لما أقول لك هات القلم مش هتجيب لي الكتاب يبقى المصطلحات يتفق عليها الناس جميعا ليتخاطبوا بها فيما بينهم أو أهل كل تخصص حتى يتحاكموا لهذه القواعد فلما نقول الاصطلاح ما تجيش بقى تاخد الاصطلاح بتاعي نعم وتحاكم غيري عليه في علم تاني زي ما هنشوف دلوقتي لأن النسخ له مرحلتين أيوة.
مرحلة عند الع... عند الصحابة والتابعين والمتقدمين من أهل العلم ومرحلة عند المتأخرين لما بدأوا يكتبوا العلوم بقى في القرن الثالث الهجري والثاني الهجري ويدونوها وكده فما تجيش تحاكم مصطلح النسخ عند الصحابة على مصطلح النسخ عند عند المتأخرين.
المتأخرين ولا مصطلح النسخ عند المتأخرين على مصطلح النسخ عند متقدمين واللي هيحصل خلل والشيخ علاء برضه هيشاركني في الموضوع أكيد- ده أكيد.
وهيوضح بقى الموضوع ده بإذن الله تبارك وتعالى يعني لو واحد مثلا بعد اذنك يا دكتور واحد موجود في ورشه ميكانيكا ومعذره في المثال يعني وفي ورشه ميكانيكا وبيقول لي للصبي بتاعه هات لي بنسه أيوة.
فراح جاب له بنسه الشعر البنسه اللي بتحطها المراه فين في في, الشعر.
شعرها ده هو ده البنسه في عند بتاع الميكانيكي لا. تمام.
امال ايه البنسه اللي عند الميكانيكي الزراديه أيوة.
خدت بالك لكن لما تيجي الام تقول لبنتها وهي بتسرح شعرها تقول لها ناوليني بنسه هتناولها بنسه الايه الشعر.
شعر. يبقى دي بنسه لما تكون في البيت ودي بنسه عند الراجل الميكانيكي يبقى كل- مع ان الكلمه كام واحد.
واحدة. يبقى كل اهل فن له مصطلح مع ان ممكن كلمه واحده تبقى عند كل اصحاب فن بمعنى بمعنى آخر خدت زي بالك؟
مثلا جميل.
احنا لو بناكل مثلا وقلت لك اديني شوكه رحت جبت شوكه من آه، ورده هو ينفع الكلام ده؟ ده انا عايز اكل فالشوكه اللي بتشك او الشوكه التي ناكل بها الايه؟
جميل.
الطعام نعم.
يبقى المصطلحات تختلف فما تحكمش المصطلحات الا عند اهلها وبموازينها معنى بقى ال- النسخ بناء على الكلام ده كله ايه؟
آه.
يقول لك رفع حكم شرعي عملي جزئي ثابت بالنص بحكم شرعي عملي جزئي ثابت بالنص ورد على خلاف النص الأول متأخرا عنه في وقت تشريعه ليس متصلا به أنا مش معنى فاهم- الكلام ده مش كله فاهم إيه؟
حاجة.
كلام آه، طب وضح لنا ما أنا بس عشان كده.
كده بدأت معاك في الأول خالص آه.
وقلت إن من طبائع أو من خصائص الذين يجترئون في فرق بين الاجتهاد والإيه والاجتراء.
والاجتراء الاجتهاد اللي معاه أدوات العلم أيوة.
الاجتراء اللي احنا شايفينهم مهندس ويتكلم في دين الله من غير علم طبيب ويتكلم في دين يا عم انت في الطب مجتهد وف... ولما ما درستش علم شرع وتتكلم في اسمك ايه أيوة.
مجترئ انت مهندس في الطوب والاسمنت والمسطره والبرجل والكلام ده مجتهد لان تخصصك وعارف أيوة.
ادوات اما تيجي تتكلم في القران وما درستش علوم القران تبقى اسمك مجترئ فعشان كده العلوم اللي زي ده اهي نعم احنا الان بنكلم عوام بنكلم متخصصين نعم.
فلو ما دوبناش العلوم دي كويس ممكن تبعد عند بعض الناس ايه أيوة.
لبس يقول لك أيوة.
ايه ده يعني ايه رفع حكم يعني شرعي رفع بقى؟
حكم شرعي عملي جزئي الحكم الشرعي هو ايه مم.
ما صدر فيه خطاب من الله عز وجل إما أن يكون طلبا يشتمل الأمر والنهي وإما أن يكون خبر بصيغة الطلب برضه هندخل في اه لا خلينا في التعريفات انا العامة.
انا انا ممكن اطلب خلينا حاجه بس تعريف- الله يكرمكم تعريف- انتوا تعريف- يعني آه.
انتوا قول يا شيخ علاء لا لا لا، غير لا، الشيخ علاء قول قول يا جزاك شيخ علاء، الله خير.
اتفضل.
لا احنا بس يا شيخ يعني لا.
ملخص- ما- ملخص اللي بس عايزه.
واحده واحده اتفضل، علينا اتفضل.
هتقول اللي انت عايزه بارك الله فيك.
انا بس اتفضل.
عايزين نقول حاجه معينه انتوا ناس اهل علم واهل اختصاص وربنا يبارك فيكم ويرفع قدركم ويزيدكم علم و- وتواضع وادب يا رب اللهم الله امين يكرمك.
اعتبروني انا جاهل انا واحد من الناس اللي انتوا قاعدين تقولوا انا مش فاهمه نعم.
فطالما انا مانيش فاهمه مليون في المية اللي بيتفرج على ما هوش فاهمه صلى على النبي ففهمونا عليه واحدة الصلاة واحدة والسلام.
صلى الله عليه رفع وسلم حكم شرعي بس ده بعد الناس الاتصال بالاصطلاح ناخد اتصال عايزين نفهم ما هنفهم الناس.
بعد الاتصال اتفضل.
السلام عليكم الو اهلا بيك يا استاذ رشيد اتفضل آه مساء الخير اهلا بيك ربنا يكرمك اهلا كيف وسهلا حالكم؟
في نعمه اتفضل اهلا وسهلا يا سيدي سؤال بسيط أنا طبعا غير معني في موضوع الناسخ والمنسوخ الموجود في التوراة والإنجيل زي ما نعم.
حضرات الشيوخ أي.
تفضلوا وحكوا أنا معني في الإسلام في القرآن الناسخ والمنسوخ الموجود في القرآن الكريم ايوه الآن إحنا كمسلمين على مين ن- نمشي على أي آية اللي بتقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ولا وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي.
مين اللي نسخ مين ومين الآن هو الآية اللي لازم إحنا نهتم فيها ونمشي طب عليها جم... آه، اطلب منك طلب يا استاذ رشيد تفضل تابعنا لنهايه الحلقه الله يكرمك حاضر ربنا يكرمك اتصال اخر ابو هاجر
الو السلام عليكم آه، استاذ ملهم اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه جزاك الله الله خير حبيت نقول هذه الكلمه فقط نعم آه، نحمد الله اللي اللي جعلنا مسلمين الحمد لله وجعلنا على منهج السلف الصالح وجعل للدين هؤلاء العلماء الذي يحفظونه وهذا يكفي ربنا يبارك الله فيك يبارك فيك جزاك الله خير.
شكرا الله جزيلا يكرمك.
شكرا جزيلا طيب نفهم بقى يا شيخ علاء ما معنى كلمة رفع النسخ اصطلاحا رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه مم.
رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه.
يكون ماله متأخر.
متأخر, عنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إذ لا نسخ بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ده ال- المعنى أضرب لك مثالا يتفق عليه كل الد- اليهودية والنصرانية والإسلام نعم
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين خلاص كده جميل.
فلما يبقى في حكم شرعي نعم.
و- ورؤيا الأنبياء حق نعم يعني رؤيا الأنبياء تعبيرها حق بخلاف رؤيا غيرهم لا ينبني عليها أحكام لما رأى هذا الأمر ما قالوش يا أبا تفعل ما ترى في منامك إنما قال يا أبا تفعل ما إيه ما تؤمر.
يبقى ده أمر من مين من الله يبقى ده حكم شرعي أيوة.
خلاص كده حكم شرعي على مين على إبراهيم عليه السلام يعمل إيه مع إسماعيل أيوة.
يعمل إيه معاه يذبحه.
يذبح خلاص كده أيوة.
إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما ما تؤمر.
ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا الرؤيا يبقى إذا حينما قال له هذا قد صدقت الرؤيا وإن كذلك نجزي المحسنين وإن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم.
عظيم يبقى ده اسمه نسخ فين ذبح إسماعيل الأمر الأولاني أيوة.
اترفع فين الأمر الثاني وفديناه بذبح عظيم.
عظيم يبقى حكم شرعي اترفع بحكم شرعي متأخر ايه عنه عنه.
ده كان موجود وفديناه بذبح عظيم في نفس التوقيت ولا بعديه مم.
في نفس التوقيت ولا بعديه بعديه جت رؤيا إسماعيل الأول نعم.
نعم. أن رؤيا إبراهيم أنه يذبح ولده إسماعيل ثم بعد ذلك أتى وفديناه بذبح ذبح عظيم.
إيه؟ عظيم ده اسمه النسخ أول ما فرضت الصلاة فرضت كام؟
نعم.
كام في رحلة الإسراء والمعراج؟ خمسين صلاة وظل نبينا عليه الصلاة والسلام يراجع بين موسى وربه خدت بالك حتى وصلت إلى كم صلاة؟
خمس.
يبقى نسخ الأمر الأول اللي هو خمسين لكام؟
لخمس.
لخمس صلوات يبقى أيوة.
ده حكم شرعي متقدم نسخ بحكم شرعي متأخر.
متأخر عنه وهذا م- في ديننا نحن نقول في زمن نبوة من؟
نعم النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى, صلى الله عليه وسلم. ليه ايه معنى كلمه النسخ انا عايز انا عايز اخواني واخواتي يفهمون هذه القضيه انا بسال حضرتك سؤالا يا استاذ ملهم نعم.
اول ما المولود بيولد مم.
بياكل ايه بيشرب بيشرب ايه لبن اللبن مم.
طيب هل الفيتامينات دي بتتغير من من توقيت لاخر تلائم حال الطفل مم.
بعد ما وصل سنتين واتفطم نعم.
مش هتكلم على تغير اللبن نعم.
بعد ما توصل سنتين لا.
هياكل ايه الواد بعد ما يتفطم هياكل ايه هياكل ايه يا استاذ منى بعد ما اتفطم هياكل ايه اشياء عاديه الاشياء العاديه أي.
قال- ده اللي اسمه ايه بقى ده اسمه نسخ رب العالمين سبحانه وتعالى بيعمل معانا ايه بيدرجنا في الاحكام انت لو في الابتدائي أيوه.
وقلت للولد الصغير واحد ناقص نقصنا منه ثلاثة يساوي كام ينفع اقول لا.
للواحد في الابت- ليه ما ينفعش واحد ناقص ثلاثة يساوي كام الواد هيقول ما تنفعش آه.
ازاي هينقص ثلاثة من كام من واحد.
من واحد أيوه.
تعالى قول للواحد في الثانوية العامة قول له واحد ناقص ثلاثة يقول لك تساوي سالب اتنين أيوه.
لا اشمعنا في الابتدائية آه.
ما كناش بنقول تساوي سالب اتنين كنا بنقول له المسألة دي غلط آه.
لما وصلنا الثانوية قلنا المسألة دي ايه فهمته.
فهمناه آه.
رب العالمين سبحانه وتعالى بأحكام شرعية الناس في ظلمات الجهل أيوه.
لو انت خرجت من ظلام لنور مباشرة ايه اللي يحدث للبصر ما زال رب العالمين ينسخ في كونه كل يوم حينما يخرجنا من النهار إلى الليل بياخدنا ازاي يا أستاذ منى؟
بالتدرج.
حينما يخرجنا من الليل إلى النهار بياخدنا ازاي تدرج.
ربنا حكم عليا وعليك وعلى الدكتور شهاب دلوقتي بالحياة مش نعم.
ده حكم من أحكام نعم.
ربنا لما يحكم عليا بالموت أنا هيحصل لي إيه هموت أيوه.
يبقى ده حكم نسخ الحكم الأول حكم عليا بالحياة حقيقي آه.
حكم عليا بالموت موت.
يبقى ده اسمه نسخ كان ده ده له ظروف وده له ظروف ده حكمه وده جميل.
حكمه احنا النسخ اللي بيتكلم على النسخ يقول لك اه يبقى ربنا رجع في كلامه كان لا يعلم ثم علم لا ده انت اللي مش واخد بالك من حاجه انت اللي مش واخد بالك من حاجه جميل.
المساله ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء آه.
خدت بالك لكنه سبحانه وتعالى يحكم بالحكم على ما يناسب العبد في هذا المقام الآن ما الذي يناسبك الآن البدلة دي لو حضرتك لبسناها ليك وانت عندك ثلاث سنين تبقى عامل فيها ازاي تبقى ما ينفعش.
تبقى ما ينفعش صورة مختلفة، نعم.
صورة مختلفة كهو- هذا الذي يسمى نسخا في مسألة الايه التدرج لو لا قدر الله واحد مريض راح عند طبيب أيوة.
الطبيب قال له خد الدواء ده ثلاث مرات في الاسبوع وتعالى لي بعد اسبوع راح بعد اسبوع قال له خد مره واحده راح بعدها قال له ما تاخدش.
ما تاخدش الدواء الطبيب ده متناقض ولا جاهل ولا ما بيعرفش آه.
انما على حسب حالتك اعطاك أيوة.
على حسب حالتك اعطاك ولذلك احنا ما عندناش نسخ في الشريعه للتوحيد يعني على أي- زمن اليهود لا اله الا الله على زمن كل الانبياء لا إله إلا الله.
إلا الله ما بتتغيرش إيمان بالملائكة إيمان بالرسل إيمان بالكتب العقائد ما فيهاش نسخ الأخبار كلها التي ليس مرادا منها الإنشاء الأمر والنهي ما- ما ما فيهاش نسخ فرعون مؤمن ولا كافر نعم مو- فر- أنا بسألك فرعون مؤمن ولا كافر كافر كافر على ع- في- عند المسلمين مؤمن ولا كافر مم. كافر وعند النصارى كافر.
الله يبقى اتحكى في كل الشرائع ازاي بشيء واحد.
يبقى الاخبار دي بتنسخ لا.
لا.
القصص لان لو اتنسخت يبقى في قصه صحيحه وقصه أيوة.
كذب كذب.
يبقى في عندي تضارب.
ال- الاخلاق عندي عندي انا في شريعتي يا استاذ ملهم نعم.
التواضع مطلوب نعم.
صح ولا لا جميل.
التواضع مطلوب عند اليهود مطلوب عند النصارى كل امهات الاخلاق في كل الشرائع ما بتتنسخش نعم.
يبقى امهات الخ- الاخلاق ما بتتنسخش العقائد ما بتتنسخش الاخبار والقصص ما بيتنسخوش علم الغيب وعلم الاخره وال- والجنه والنار وهذه الاشياء لا تنسخ امال النسخ فين النسخ في الاحكام العمليه لا- زي ما الدكتور بيقول ليه هذا يناسبك في توقيت ولا يناسبك في, في توقيت آخر.
إيه؟ في توقيت اخر آه.
فكان انا بسال اي انسان بينكر مساله النسخ هسال سؤال واحد بس أيوة.
هل ممكن ربنا يأمر بأمر مؤقت ولا لا ي... ولا لا يجوز أن يأمر الله بأمر مؤقت يعني ممكن يأمر ربنا سبحانه وتعالى يقول لك صوم من واحد رمضان ل 30 رمضان فقط ممكن يأقتها لك كده الجواب لا ربنا ممكن يأقت ولا لا في.
يجوز عقلا.
يجوز ن- ي- آه.
يجوز ان هو يأقت ويقول آه.
لك صوم من اول واحد ليوم 30 آه.
وانت عرفت ان انت هتصوم من يوم واحد لغايه يوم كام 30.
30 لغايه يوم 30 بس اسمه ده ده مؤقت لا ما هو ده- ده بس مؤقت اهو السؤال بوقت الأول. آه.
ما انا مش بتكلم على كل سنه آه.
مؤقت بايه بوقت.
طب لو جه ربنا قال لك اول ما دخلت في واحد رمضان قال لك صوم خلاص كده وما قالكش لغايه يوم ايه يوم 30 آه.
وجه في واحد شوال قال لك افطر انت واخد بالك ركز في المسائل.
ده اللي اسمه آه، آه.
نسخ بقى عندنا زي ما بتقول ركز معايا يا استاذ منعم أيوة.
صلى على النبي عليه صلى الله الصلاه عليه وسلم.
والسلام هعيد لك المساله تاني صلى الله عليه وسلم أي أمر مؤقت للإله أيوة.
أي أمر مؤقت للإله بيقول لي صم من يوم واحد ليوم كام 30.
ليوم 30 الأمر المؤقت ده يبقى بعد يوم 30 اصوم ولا ما اصومش يا استاذ ما ملهم أصومش.
يبقى الحكم من 1 ل 30 صيام أيوة.
بعد 30 ما فيش ايه مفيش صيام.
يبقى حكم الصيام ده اتنسخ ولا ما اترفع ولا ما اترفعش اترفع.
يبقى هو كان موجود فين من 31 احنا بيجي عندنا نص بيقول صوم واحد رمضان آه.
وبيجي نص يقول لك صوم افطر في واحد ايه شوال.
شوال اللي بيجوز مثل الاوامر المؤقته هي هي النسخ اللي عندي ربنا لما امر ان احنا نتجه لبيت المقدس يقول لك هي دي فين في القران آه.
ان احنا نتجه لبيت المقدس قال رب العالمين في القران والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن عن الهوى.
ان هو الا ايه وحي يوحى.
ان هو الا ايه وحي.
يعني ما تجيش تقول لي النبي جايب حاجه من عنده صلى الله عليه وسلم السلام.
ان هو الا وحي يوحى عليه الصلاه والسلام تيجي تقول لي ده مش موجوده في القران اقول لك ان هو الا وحي يوحى.
يوحى أيوة.
وفي وحي قران وفي وحي زي ما تقدم فضيله الدكتور شهاب المعنى من عند رب العالمين سبحانه وتعالى واللفظ من عند الرسول عليه الصلاه صلى الله عليه والسلام وسلم.
سواء كان في الاحاديث القدسيه لها وضع ولها خلاف عند العلماء والاحاديث النبويه لها وضع جميل.
ويبقى اذا دي اوامر مؤقته اللي بيجوز الامر المؤقت على الاله سبحانه وتعالى لابد ان يجوز الايه بس انا عاوز اضيف حاجه مسألة في الحته النسخ.
دي بقى ليه؟
اتفضل.
مساله البدوي بيقول لك لما آه، آه، ال- النسخ الحكم مؤقت بوقت معين اه ثم رفع هذا الحكم وأزيل وأبطل وجاء حكم آخر يبقى إذا زي ما تفضلت بدا لله شيء يبقى غير الله عز وجل هذا الشيء نقول لا هو البداء لا يستلزم أن يكون الله عز وجل وحاشاه سبحانه أن يكون جاهلا بموعد استغفر الحكم الله الثاني العظيم.
وانت ليه افترضت الافتراض ده ده احنا بنقول أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى بنقول و- يعني وسع كرسيه السماوات والأرض وبنقول أن الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون فبنقول الله عز وجل حين يؤقت حكما معينا لفترة زمنية معينة ثم ينزل الوحي فيرفع الحكم المؤقت ويأتي حكم جديد هذا بيان لما في علم الله عز وجل يعني- فالله الله يعلم من قبل أنه سيستغرق هذا الحكم ثلاثة أعوام وبعد ثلاثة أعوام سيرفع هذا الحكم مش بقى هم افترضوا الصورة إيه يقول لك أن الله عز وجل شرع الحكم ثلاثة أعوام وبعد الثلاثة أعوام رأى, لنا.
رأى الله عز وجل رأياً و- آخر.
وبدأ بدأ لله أن يفعل نقول له- استغفر الله نقول ده العظيم انت كده نفيتوا صفة العلم عن الله ففي الحقيقة ان الحكم الجديد اللي رفع الحكم القديم اللي أزال الحكم القديم ليس تغييرا لعلم الله بل هو بيان لما في علم الله وإظهار الله يبقى التغيير ب... بالنسبة لعلم الله ولا بالنسبة لنا إحنا ايوه بالنسبة يصلى على لنا النبي عليه إحنا الصلاه عليه والسلام يا استاذ شهاب انا عايز اسال سؤال واحد النسخ يكون في العلم الله ولا في المعلوم في المعلوم، والأحكام؟
في المعلوم والأحكام.
النسخ مش في علم الله رب العالمين يعلم ما هو كائن الى قيام سبحانه.
الساعه لكن يعلم ان انت ليك ظروف معينه الان تتعامل بها وظروف تلائمك ب- وده ما يخليش واحد خرج علينا بيقول اذا كان النسخ حصل في 23 سنه خدت بالكم غيرتوا الاحكام يبقى من 1400 سنه لغايه دلوقتي ما ننسخ تاني بقى ما احنا حطينا القاعدة.
بنقول بنقول في فرق لما ي- يتم الدين وكمل الدين واخذ الناس من ظلمات جاهليه لنور توحيد ونور اسلام والحق ولما تم الحق يبقى اللي هيبعد عنه هو اللي رايح للظلام أيوة.
بنرده تاني للحق في فرق لما تكون ظلاما ثم ي- يذهب الى النور وانت كنت تكون في النور وتقع يبقى في شيء فرق من بين الظلام.
الإلغاء والإزالة وبين التجديد جميل.
حكم اندثر فأنا أجدده حكم مات بين الناس لجهلهم أو لعوامل معينة فأنا أحييه فأنا لا أغير طيب.
وبع- وبعدين أنا هي بقول السماء بتمطر الان لا والمطر ده حكم من احكام الله نعم حكم من احكام نعم.
الله يبقى اول ما ينزل المطر ده حكم اول ما تنقطع حكم حكم آخر ما هو رفع الحكم الاولاني آه.
اللي هو المطر ده آه.
نسخ آه.
طب امتى ليه نزل المطر لمصلحه ليه منع المطر لمصلحة أخرى.
ولا ربنا نزل المطر وبعدين ما كانش عارف ان ال- الافضل والاخير انه ما ينزلش استغفر الله جميل.
انما هذه لحكمه وهذه يبقى لحكمة النسخ وهكذا.
في الاصطلاح نعم، يبقى صدق الأول الله.
النسخ جميل أمثلة بقت الأمور بقت واضحة ما شاء الله تبارك وتعالى بس لسه عايزين هنقول الأدلة.
هنقول لا ما ده لازم الشرعية.
نقول عن آه.
وجود النسخ من القران الادله على وجود النسخ من القران الكريم احنا بنتكلم في امور عامه عشان تبقى الصوره مبسطه ل- ليا ولحضراتكم حضراتكم إن شاء الله ولكن إحنا بنقول إن ال- النسخ في اللغة هو النقل والإبطال والمحو والرفع والإزالة النسخ في الاصطلاح رفع حكم شرعي بحكم شرع متأخر عنه في زمن الرسول صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم والسلام.
ولا وجود لنسخ بعد سيدنا النبي عليه محمد الصلاة صلى الله عليه أقرت وسلم الأحكام نعم اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هنستاذنكم نطلع لفاصل ونعود بعد الفاصل مباشره مع الادله على وجود النسخ من القران الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
سنعود بإذن الله